القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد من برنامجكم أسألك فتعلمني وسؤال جديد من سفر التكوين تكوين 18 عدد 25 السؤال من أبونا إبراهيم بيقول أديان كل الأرض لا يصنع عدلا طبعا ده ضمن أسئلة ورا بعض يعني لو قرينا الجزء ده تلاقوا تقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم ده برضه سؤال والنوع ده من الأسئلة بيسموها أسئلة استنكارية يعني إيه؟ يعني حاشاك يا رب مش معقول تموت كويس مع وحش وبعدين يقول أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل خمسين برا ده برضه سؤال وبعدين يقول حاشا لك ويكمل بعدها لما طبعا ربنا قال له طب خلاص لو لقيت خمسين قال له طب معلش ربما نقص الخمسون خمس أتهلك كل المدينة بالخمسة إذا هو حوار كله تساؤلات بس كلها من النوع اللي أبونا إبراهيم بيستنكر أن ربنا يبقى غير عادل فقضيتنا النهاردة هي حول كلمة عدل الله لأنه القضية دي أصبحت برضو مثار للجدل في ناس بتشوف أن ربنا مش عادل ليه سايب شعوب مرفهة وشعوب بتموت من الجوع وممكن واحد يقول ليه طفل يتولد متعذب من أول يوم كله أمراض وحياته كلها شقاء ليه واحد يفقد عيلته كلها في حادثة ولا في حرب ليه واحد مثلا يجي يعمل حاجة صح ينضر ويتأذي ليه في ظلم في الدنيا وربنا يفضل ساكت على الظلم ساعات سنين كل النوع ده من الأسئلة بيخلينا نفكر مع أبونا إبراهيم في سؤاله أديان الأرض كلها كل الأرض لا يصنع عدلا يعني يا رب هدين الأرض دي كلها وانت مش عادل طبعا أبونا إبراهيم له دل على المسيح فبيتكلم براحته لأن هو خليل الله صديق ربنا وبيتكلم بأدب واتضاع شديد هو واثق تماما ان ربنا عادل زي اللي عاوز يقول له يا رب فهمني عدلك ودي احنا ساعات بنصليها نقول له مبارك انت يا رب علمني عدلك اسالك فتعلمني علمني عدلك انا مش فاهمك مش فاهم ليه يا رب في ناس تفضل مرتاحة على طول وناس تفضل تعبانة على طول ويستمر الوضع كده كتير يمكن ده شبه اللي عاش فيه مرنم المزمور 73 أساف لما كان متحير في مصير الأشرار المرفهين في الدنيا يعني كان بيقول أنا مستغرب حياتهم سهلة ليه وهم أشرار وكأنك بتبارك لهم مع شرهم وبعدين طبعا في آخر المزمور بيقول ربنا خلاني أبص على آخرتهم وأشوف الحقيقة فرجعت ندمت وقلت له لا لا لا أنا كده فهمت وكأن دي أول مفتاح لفهم عدل الله أن تنظر إلى عدل الله من السماء مش من الأرض يعني إيه لو بصيت من الأرض هتلاقيه مش عادل أو هتفترض إنه مش عادل لما تبص من السماء يعني لما تشوف بقية الحكاية بقية القصة هتقول ده عادل جدا بانت في حكاية ربنا يسوع اللي حكاها الغني والعازر الغني عاش حياته سهلة وبيرمي الأكل والعذر على باب بيته يعني مش بعيد عنه بيموت من الجوع وبيموت من المرض ما اهتمش بيه لا في دي ولا في دي الاتنين ماتوا القصة خلصت؟ لا ما خلصتش لغاية كده unfair تعبير الشباب مش عدل ان واحد يعيش طول حياته مرتاح واحد عايش طول حياته تعبان طب طول بالك شوف بقية الحكاية لعازر قاعد في حضن ابونا ابراهيم اخر راحه والغني بيتعذب لما الغني اشتكى قال له لا استنى بقى عندك قال له انت استوفيت خيراتك على الارض ولعازر استوفى البلايا انت الان تتعذب وهو الان يتعذب كده شكلها ايه لا شكلها عدل على قد كده تبقى اتعدلت يعني ايه ما كانتش مظبوطه واتعدلت الارض مش مظبوته بس اللي ملخلخ الأرض وملخبطها مش ربنا البني آدم ربنا خلق الإنسان في جو كله عدل لما الإنسان أخطأ أفسد الحياة على الأرض بدأ الظلم وبدأت الخطية وبدأت عدم المساواة في الحقوق كل ده صناعة البشر هو مين اللي مفعل فكرة شعوب فقيرة وشعوب غنية ما هي الأغنياء ما هي الشعوب ذاتها مين اللي بيعمل حروب وبالتالي شعب يستعبد شعب ما هو البشر هل دي إرادة الله حاشا ربنا ما خلقش الإنسان لكده بدليل ان احنا نسمع عن السماء ان ربنا في السماء ما عندوش طبقية ولا عنده واحد مرتاح ولا واحد تعبان كل اللي داخلين ملكوت السماء فرحانين شبعانين مفيش اي نوع من عدم العدل لكن على الارض مفيش حق ومفيش عدل بسبب الانسان وحرية الانسان لو الانسان ملوش اختيار كانت الدنيا هتبقى عادلة لكن لان الانسان بيختار وعادة بيختار الخطية وبيختار غلط تلاقوا النتيجة النهائية إن ما فيش عدل في واحد يقول لي لا أنت بتتكلم في جزء باين فيه دور الإنسان ماذا عن لما تبقى قصة ما فيهاش دور للإنسان يعني كارثة طبيعية طفل اتولد بمرض آآ آآ عيلة حصل لها حادث محدش مفيش مسبب بشري في الموضوع بسماح من الله طبعا احنا ما بنلغيش ان كل اللي بيحصل بسماح من الله هنا تاني بنقول ان القصة ما بتخلصش بس من النظرة الاولى في الموقف نفسه الموقف نفسه طبعا يحزن ويوجع لكن مين قال ان القصة خلصت على كده نرجع ونأكد لما تبص تاني لما بعد هذه الحياة ممكن تكتشف امور انت مش فاهمها وبالتالي تقول لا ربنا كان معاه حق قوي كان لازم يحصل كده طب ده اللي حصل لهم ده كان أنسب حاجة تحصل لهم في الوقت ده من هنا يجي التعبير ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء من عرف فكر الرب أو تعبير تاني يقول لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت أحد معانيها إن ربنا لو حطيناه في المسألة ليه عملت كده لو دافع عن نفسه هيطلع بريء طبعا وهيطلع معاه كل الحق في اللي عمله وهيطلع انه عادل جدا في احكامه انما الانسان هو اللي بيستعجل ومش عاوز يشوف الصورة الكاملة عاوز يشوف صورة ضيقة عارفين زي ايه يا احبائي تصوروا واحد فيكم دخل مرة محكمة ودخل كده ولقى واحدة ست شكلها كبير في السن مثلا في قفص الاتهام والقاضي بيخبط البتاعة بتاعته دي وبيقول ايه عشر سنين سجن هو دخل على آخر حكم فممكن يقول ايه القاضي المفتري ده دي ست كبيرة استنى انت لا فهمت القضية ولا حيثيات ولا الملابسات ولا درست درست ولا عارف القوانين حكمت على القاضي انه ظالم و وافترضت ان انت فاهم وكل الناس دي مش فاهمه والمستشارين دول مش فاهمين والقاضي اللي بقاله يمكن سنه بيدرس القضيه مش فاهم يبقى هذا الحكم الغير مدروس الحقيقه ما ينفعش ان احنا نطبقه على ربنا لان احنا في حياتنا الارضيه بنستعجل الاحكام واحنا كلنا بنحكم على بعض ونقعد نوصف بعض وساعات بعد شويه تكتشف ان تقديرك للموضوع وحكمك على الشخص نفسه ما كانش مظبوط لمجرد انك عرفت شوية معلومات اخرى كم وكم الله له كل المجد ان كنا بنحاكمه ونقول له انت مش عادل طب ما هو هيثبت لنا انه عادل بس مش هيقدر يثبت دلوقتي لانه طبيعي في اسرار كتيرة قوي لكن بعد هذه الحياة هنكتشف انه عادل جدا في كل ما يصنع على الارض بالنسبة للكوارث الطبيعية والأحداث دي ما يمكن أنا هقول بس شوية افتراضات يمكن تساعدنا في قبول هذا الشأن يعني الناس اللي ماتت دي بما فيها حتى من أطفال نتيجة كارثة طبيعية مفيش متسبب بشري مباشر أولا ما ننساش أن البشرية كلها سبب هذا الفساد لأن الخليقة اللي خلقها ربنا ما كانتش معرضة للكوارث لكن الموت اللي دخل العالم بحسد إبليس وبغواية الحياة برضا الإنسان دخل كل حاجة غلط بما فيها الكوارث الطبيعية لكن ممكن كمان يكون من ضمن هؤلاء المجربين يكون ده أنسب وقت يسيبوا الحياة وده ميعادهم يدخلوا السماء أو يكون من منظور آخر دي دينونة ليهم زي وقت الطوفان الطوفان يعتبر كارثة طبيعية في نظر غير المؤمنين والبعض بيقول طب ما ده مش عدل ما كان في عيال وكان في بس ربنا بيدين جيل كله بقى شر واستوفى فرص التوبة يعني ما منوش رجا خلاص لو عاش ألف سنة تاني هيفضل في هذا الفساد مفيش بادرة أمل لأنه الجميع زاغوا وفسدوا وبتعبير سفر التكوين تأسف الله في قلبه يعني حس أنه ما فيش أمل خالص فيهم لكن مجرد لقى بصيص أمل فعيلة واحدة عيلة نوح نجاه يبقى عادل وده اللي هيحصل في قصة سدوم وعمورة سدوم وعمورة ما فيش أي أمل في توبته لأن وسطهم راجل بار اسمه لوط بدل ما يأثر عليهم ببره هم اللي أثروا على بيته بشر بشرهم ومع هذا من أجل الله العادل لم يترك لوط حتى اللي يعني مجازا بنقول عليه بار يهلك مع الأثيم من أجل بر الله لكن الباقي كله يستحق الهلاك إذا ربنا عادل لكن مش دايما الواحد بيشوف كده أبونا إبراهيم في اللحظة دي ما كانش شايف ربنا عادل ليه لأنه بسذاجته ببساطته مش مصدق إن في بلد ما فيهاش خمسين واحد كويس مش مصدق مش متوقع فربنا قال له طب خلاص لو في خمسين ماشي قال له خمسة وأربعين قال له مال طب حتى تلاتين ماشي عشرين ماشي عشرة ماشي يعني إذا الله هنا عدله رحيم ليه لو عشرة كويسين قصاد عشر تلاف وحشين ندي البلد دي فرص كتير عشان العشرة كويسين يبقى هنا الرحمة تفتخر حتى على العدل إذا الله عادل جدا لكن عدله يميل دايما لكفة الرحمة بس ما ينفعش أن ربنا نلغي العدل ونسيب الشر بلا رادع ونسيب القضاء بلا قاضي وبلا حكم وبعدين نقول ربنا عادل عارفين زي ايه زي واحد مثلا يكون سفاح ومجرم وعمال يقتل في الناس وبعدين يتمسك يطلع ناس تقول حرام تموتوه حرام تحاكمه ما هو أصله تربيته أصله ظروفه ده قتله 30 40 واحد وانت لو كانت قتلك واحد من أهلك على ايديه كنت هتدافع عنه إذا من العدل انه يموت زي اللي موتهم اذا كنا احنا يا بشر بنقول كده ربنا عدله اعلى مننا لانه شايف الصورة اوسع كتير من حدودنا احنا ورحمته اكبر من رحمتنا ببعض فلما يكون في بادرة رجاء لأي حد يتغير ويتوب يدي الفرص بلا عدد لما واحد يمسك قصة فرعون مثلا ويقول ربنا حط فرعون وخلاه يعند عشان يهلكه لا ربنا حاشا انه يحط العند في قلب حد لان العند مش من صفات الله ولا من ادواته الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد بالشرور ما يزقش واحد على الكذب ولا العند ولا الخطيه مش ربنا ربنا بيكره الحاجات دي لكن قد يتركه لعند قلبه هو حر فربنا ترك فرعون لقساوة قلبه وعنده في الآخر اداله بدل الفرصة عشر فرص وطبعا وسطها مقابلات كتير مع موسى وشايف معجزات كتير لما يفضل فرعون بعد كل ده يقول أنا ربنا ويهلك نقول ربنا ظلم طب ده ربنا بقاله طويل ده عدله رحيم جدا لما يكون الشعب اليهودي من أول شهر خرج الصحراء تذمر على الله وعبد أوثان وبعدين ربنا اداله أربعين سنة مش شهر تاني يبقى ربنا عادل ورحيم لكن كمان مثل هذا الشعب اللي فقد إيمانه تماما واللي تذمر عشرات المرات واللي عبد أوثان بعد ده كله من العدل أن هذا الشعب لا يخلص وإلا يبقى ربنا كله محصل بعضه عنده بقى يبقى ربنا مش عادل لأنك لو حطيت الكويس زي الوحش يبقى ربنا مش عادل لو ربنا رحم الوحش بدون توبة وبدون أي دور منه يبقى ربنا مش عادل لأنه زي ما بيكافئ الإنسان المجتهد لابد أن يجازي الإنسان المذنب من العدل كده يديله فرص توبة ده من الرحمة ويحاول معاه ده من الرحمة لكن بدون أي توبة وبدون أي جهاد ومجهود ومحاولة يبقى المذنب أيضا لابد أن يؤاخذ من هنا نفهم عدل ربنا أديان كل الأرض لا يصنع عدلا الإجابة حاشا ديان الأرض يصنع عدلا دائما في قصة حكاها ربنا يسوع له المجد اتهم الله فيها أنه غير عادل إيه القصة دي بقى حكاية الفعل مثل الفعل قال صاحب العمل جاب ناس من أول النهار وقال لهم يلا متفقين على دينار اشتغلوا 12 ساعة تاخدوا دينار انبسطوا جه الساعة 9 لقى ناس ما اشتغلش طب روحوا انتوا كمان الساعة 12 ناس في السوق قاعدين مستنين رزقهم روحوا انتوا كمان الساعة 5 فاضل ساعة النهار من 6 ل 6 قال لهم انتوا ما اشتغل ما, جيت... ما اشتغلتوش ليه؟ قالوا ما حدش شغلنا، قال لهم طب روحوا اشتغلوا ونشوف نعمل معاكم ايه. جاي حاسب جاب اخر ناس عشان ايه يمشيهم في الاول. خد يا عم دينار. اللي اشتغلوا من اول النهار بطريقة حساباتهم قالوا بس كده احنا بقى هناخد 12 دينار. هم حسبوها بطريقتهم انه بما ان ده اشتغل ساعة خد دينار يبقى انا اشتغلت 12 ساعه هاخد 12 دينار بس هم نسيوا حاجه مهمه قوي ان هو متفق معاهم على دينار وان اللي اشتغل ساعه هو قاعد 12 ساعه ما عندوش فرصه يشتغل فلما جم يتحاسبوا خدوا دينار تذمروا واعتبروا صاحب العمل غير عادل شوف التعبير اللي قاله المسيح قال له يا صاحب ما ظلمتك يبقى هنا ساعات عدل الله لا يرضي الإنسان لأن الإنسان طماع أو لأن الإنسان مش بيشوف كل وجه المسائل ما شافش إن زميله ده قاعد من الصبح ما لقاش فرصة شغل وكان ممكن يبقى هو مطرحه قال له يا صاحب ما ظلمتك أم عينك شريرة لأني أنا صالح أنا أحب أديله زيك أنت زعلان ليه مش فلوسي ما أنا حر أعمل اللي أنا عاوزه لكن انت عينك شريره لانك دخلت دخلت نفسك في مقارنات مقارنات يعني ايه في واحد مره يقول لي ايه بصراحه اللص اليمين ده يعني حظه حلو قلت له يعني ايه حظ مش حظ قال لي لا ما هو ما عملش حاجه وخد السما طب ما يعني يا ريت يبقى الواحد كده قلت له لا هو خد السما في الظروف المتاحه ليه في الدقايق اللي عرف فيها المسيح عمل أحسن حاجة ممكن تتعمل لكن ده لو من بداية تربيته عرف ربنا يسوع ما كانش هيطلب منه اذكرني يا رب بس كان لازم هيتعمد كان لازم هيصلي كان لازم هيتوب كان لازم هيجاهد كان لازم هيتناول لأنه واخد فرصة كاملة لكن ده على قد الفرصة المحدودة بتاعته قال الكلمة الحلوة بتاعته وعمل المطلوب منه فعلى قد ظروفه وبالتالي عشرة من عشرة ما ينفعش تقارن نفسك بيه بقى لأنه ما تحطش ده قصاد ده تعبير يؤكد نفس المفهوم لما ربنا يسوع له المجد يقول في لوقا 12 الذين يودعونه كثيرا يطالبونه بأكتر يبقى احنا كمسيحيين مطالبين بأكتر من غيرنا واللي اتربى في الكنيسة مطالب بأكتر من اللي دخل على الكنيسة متأخر واللي عنده مواهب مطالب بأكتر من اللي ما عندوش مواهب واللي عنده فلوس مطالب بعطاء أكتر من اللي ما عندوش واللي عنده صحة مطالب بخدمة أكتر من اللي ما عندوش خدمة وما ينفعش نبص نقول كلنا هنتقاس بمقياس واحد لا لا هتتقاس بالمعيار اللي يتناسب مع ظروفك انت والا يبقى ربنا مش عادل من عدل الله ان ينظر لكل انسان حسب حياته هو عشان كده القصة هنا محكومة إن ربنا عادل وعارف كل حاجة ودريان بكل الأمور وبالتالي ما ينفعش واحد يتحجج حجة لأنه أنت هتضحك على ربنا ما ربنا ما بيضحكش عليه لأنه شايف كل حاجة ومتابع كل حاجة مع عدل الله الرحمة بقى واسعة جدا كل إنسان مهما أخطأ مهما قصر مهما كان غير أمين بيطلب الرحمة من قلب نقي بياخد الرحمة وبتتفتح له صفحة جديدة حتى لو كل يوم حتى لو لآخر العمر إذا من العدل الإلهي إن واحد استغنى عن الرحمة وما طلبهاش وما سعلهاش ومصر يعيش في الغلط أن يحكم عليه بالهلاك ما نقدرش هنا نحاسب ربنا نقول له لا ظالم ظالم ليه يا حبيبي مش سبت لك باب الرحمة مفتوح للآخر وقلت لك ارحم أخوك هرحمك طب أنت ما رضيتش ترحمه طب مش احنا اتفقنا وانت ترحمه قد كده انا ارحمك قد كده هترحمه في القليل اللي بيعمله فيك انا هرحمك في الكتير اللي بتعمله فيا يبقى عادل ربنا متفق معانا على معايير محددة و... ومش صعبة ليه؟ لأن ربنا مش بيقول لنا اعملوا معجزات عشان أدخلكم السماء يبقى مش عادل ربنا مش بيقول لنا تقف 24 ساعة تصلي رافع إيديك يبقى يبقى مش عادل لكن ربنا بيقول لك حب الناس وخلي قلبك معايا ولما بتغلط هسامحك وارجعك لنفس الوصية حب ربنا وحب الناس وترجع مرة واثنين وعشرة وألف وبعد ده كله لو الواحد فضل عنيد هل يقال على الله غير عادل الله عادل حتى لو ما حدش من البشر اقتنع يعني ايه يعني مش لازم الناس تبقى راضية على ربنا الحقيقة لأن احنا قلبنا الموازين بقى الخالق هو المتهم وبقى المخلوق هو القاضي الناس نسيت روحها ربنا هو القاضي والإنسان دائما متهم بقى الصغير المفعوص البني آدم هو اللي بيحاكم ربنا وبيحاسبه طول الوقت انت غلطان في حكمك عشان كده القديس بولس مرة يدافع ويقول هل تستطيع الجبلة أن تقول لجابلها لماذا خلقتني هكذا يعني البشر تطاولوا قوي لما ابتدوا يحاسبوا ربنا على أحكامه وهم لا فاهمين أحكام ولا فاهمين قوانين ولا عارفين اللي هو شايفه ولا دريانين برحمته الواسعة وبعدين يقولوا لا يصنع عدلا طبعا أبونا إبراهيم مش كده النبي بيتكلم بحبه للوط اللي في سدوم وبحبه للبشر يشفع فيهم ويقول له يا رب آه يعني أنت الديان العادل ارحم الناس فربنا يقول له أنا رحيم جدا وميل للرحمة لكن في الآخر ما ينفعش إن احنا نقلب الموازين اللي اختار الهلاك بنفسه ما ينفعش كمان أمنع عنه الهلاك اللي بيهلكوا يا أحبائي هم ناس أصروا على الهلاك هم ناس عندوا مع ربنا للنهاية هم ناس اختاروا السكة الضلمة ومش عاوزين النور أحب الناس الظلمة أكثر من النور يبقى من العدل أن تستمر أبديتهم في الظلمة زي ما اختاروا وإلى لقاءات أخرى لإلهنا كل